باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في انجيل لوقا اصحاح 17 المره اللي فاتت بنعمه ربنا خدنا اول عدد بس من لوقا 17 بعد ما ربنا يسوع له المجد حكى لنا قصه الغني والعازر قال قال لتلاميذه لا يمكن إلا أن تأتي العثرات ولكن ويل للذي تأتي بواسطته لا يمكن إلا أن تأتي العثرات معناها أن ربنا سامح بوجود الشر وأن الشر مش هيختفي من العالم إلى أن يزول هذا العالم وتيجي بقى الحياة الأبدية الخالية من الشر إلا إنما طول ما في حياة على الأرض ربنا سامح بوجود العثرات وجود الشر لا يمكن إلا أن تأتي العثرات ده معناه أن ربنا شايف أن العثرات وجودها ضروري يمكن لأن هو ده اللي بيظهر الأبرار عن الأشرار إن لم يوجد الشر لن يوجد الأبرار وإن لم يوجد الشر لن توجد الحرب المعركة الروحية وإن لم يوجد الشر مش هيبان الناس اللي بتحب ربنا وبتقاوم الشر وكأنه هيبقى اتفرض علينا الحياة المقدسة إنما في وجود العثرات تبقى الحياة المقدسة ده اختيار الواحد هو بيختار يمشي صح بالرغم من وجود العثرات ودي عند ربنا حاجة كبيرة إنما لو كل الدنيا ما فيهاش شر إيه فضل أي إنسان عن أي إنسان طبعا ربنا له المجد مش بيحب الشر يعني يسمح بوجود الشر لكن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور ما فيهوش شر عشان يعرضه على البشر لكنه يسمح بوجوده يسمح بوجود الشر والدليل ان الشر مش مصدره ربنا يقول ولكن ويل للذي تأتي بواسطته العثرات صحيح العثرات لازم تيجي انما يا ويل اللي هتيجي عن طريقه وهنا العثرات زي ما اتفقنا معناها ببساطة الحاجة اللي تخلي الواحد يغلط واحد يتسبب في خطأ آخر أو شر يتسبب في أخطاء الناس برضو بعض الأباء فهموا الآية دي على الهرطقات أو التعاليم المنحرف وقال وقالوا أن ربنا يسوع قال أنه لابد أن تأتي تعاليم منحرف ويا ويل اللي هيدخل تعاليم منحرفة الكنيسة لكن لابد أن تأتي العثرات برضو لكي يظهر المزكون يعني الناس الأبرار هيبانوا في الحالة دي يعني نقول مثلا إن أريوس أتى بعثرة في التاريخ متعبة جدا لما شكك في لاهوت المسيح كانت الكنيسة قبل منه عايشة في سلام إلى حد كبير لكن مع ظهور أريوس ظهر أثناسيوس وظهر ديوسكورس وكيرلس وناس قديسين كبار دافعوا عن الإيمان وأثبتوا لاهوت المسيح من الكتاب وعلموا الكنيسة تعاليم مستقيمة فإن كان لابد أن تأتي العثرات لكن ويل لمن تأتي يعني إيه اوعى تكون أنت سبب العثر هيبقى في شر حواليك بس بلاش تبقى أنت سبب بلاش تبقى أنت أساسه وقال كلمة تخوف قوي خير له لو طوق عنقه بحجر رحى ربنا يسوع بيتكلم عن اللي هيجي عن طريق العثرات وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار البعض بيقول إن ده كان تعبير يعني زي مثل بلدي عند اليهود أو تعبير دارج عند معلمي اليهود حكاية يتربط رقبته في حجر رحى ويترمي في البحر يعني معناها ايه معناها يختص ما يقبش محدش يشوفه تاني كأنه ربنا بيقولها كعقاب شديد قوي للي هيجيب عثر تعرفين حجر الرحى حجر تقيل قوي فلما يربطوا واحد في حجر رحى ويرموه طبعا مش ممكن هي... هيقب تاني هيختص إشارة شديدة عن غضب الله على مثل هذا الإنسان الذي تأتي بواسطته العثرة وتلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد دايما قلبه مع الصغيرين هنا الصغار قد يقصد بها الأطفال وقد يقصد بها كل الصغار في الإيمان يعني ندي شوية أمثلة ممكن واحد يكون داخل الإيمان صغير معلوماته قليلة ما يعرفش حاجة وبعدين واحد يجي يعلمه حاجات غلط يا ويله بقى هو عشان صغير وما يعرفش تعلمه حاجات غلط خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وألقي في البحر أو يكون داخل مبتدئ في الحياة الروحية ومتوقع أن كل اللي في الكنيسة أبرار ويلاقي واحد كاهن ولا خادم يعثره يكذب عليه مثلا أو يوري له حاجة غلط فتتلخبط كل المفاهيم عنده ويمكن يرجع يبعد عن الكنيسة ثاني على نفس هذا المثل برضه ممكن يبقوا الصغار الأطفال الأطفال بطبعهم أنقياء وأبرياء مين اللي بيعلمهم الغلط الكبار الكبار هم اللي بيعلموهم الغلط يا ويله الكبير اللي بيعلم الأطفال الغلط وهنا كلنا نخاف لأن احنا ككبار بنتسبب في عثرة الأطفال الطفل بطبعه بريء ونقي ومقدس بالذات بعد المعمودية لكن اهو لما يشوف والديه بيكذبوا بي... بيغضبوا بيجيبوا سيرة الناس ده بيحصل ايه بيعثروه بيعثروه بيعلموه حاجات بيكبر في الجو ده ويتوسخ بالدنيا ويل للذي تأتي بواسطته العصر خير له لو طوق عنقه بحجر رحم وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار عشان كده يقول احترزوا لأنفسكم نقف فيها شوية حاسب لا تكون أنت سبب عصر الحد احترزوا لأنفسكم ما يمكن تصرف بتعمله يتعب شخص يتفهم غلط إذا كان التصرف خطية صريحة طبعا دي عصر وإذا كان التصرف سليم لكن ممكن يفهم خطأ برضه هتبقى عصر يبقى عاوزة حرص احترزوا لأنفسكم فكر كويس يا ترى اللي انت بتقوله ده يتعب ولا يريح يفيد ولا يأذي يبني ولا يهدم احترزوا لأنفسكم تخلي الواحد فينا كل تصرف يفكر فيه قبل ما يعمله وكل كلمة يقولها يفكر فيها ولأنه في تصرفات مهما الواحد كان حريص فيها ممكن يتعب حد اللي يستر بقى هو الصلاة انك تقول له يا رب نجيني من الدماء زي ما علمونا الاباء زمان ان نجيني من الدماء ان كان داود يقصدها بمعنى حرفي يعني نجيني من الحروب ان انا ايدي تشيل دم حد بريء هي بمعناها الروحي اخطر معناها الروحي اخطر يعني ايه يعني تشيل دم انسان يعني تبقى مسؤول عن هلاك انسان تبقى سبب عثرة لانسان فحسقيان ربنا يقول له يا ابن ادم هقول لك حاجه لو لقيت واحد بيغلط ولم تنذره هو ممكن يهلك بخطيته ولكن دمه اطلبه من يدك اطلب دمه من ايدك لانك شفته بيغلط ولم تنذره انما لو انذرت وما رجعش هو يهلك بخطيته وتبقى انت بريء من دمه شوف حكاية الدم في الايد دي يعني مجرد انك تشوف واحد ماشي غلط كأخ ليك ولا تنذره ده ربنا يسألك عنه انت مش شايفه رايح جهنم ما تكلمتش ليه ما انذرتوش ليه انت كونك سبته في سكته دي تبقى عثرته لانك كان ممكن تعمل احسن من كده يطلب دمه منك إنما لو أنظرته وما سمعلكش خلاص هو مسؤول عن نفسه احترزوا لأنفسكم تخلي الواحد كل يوم يقول نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي نجيني يا رب من أنا أشيل هم غيري أشيل خطية غيري كفاية الواحد يعني بيتوب عن خطاياه كمان يتسبب في خطايا لناس آخرين وهنا ربنا يرحمنا كلنا كل ما زادت المسؤولية كل ما زادت مساحة الفايدة أو مساحة العثرة يعني إيه؟ يعني لما يكون معلم في الكنيسة لو علم تعليم مستقيم يبقى مساحة الفايدة كبيرة والبركة كتيرة ولو علم تعليم منحرف تبقى العصرة مش لواحد واثنين يمكن لألفات ويل لمن تأتي منه العصر لو غلطته كبيرة قوي والناس كلها شايفاها فأعثرت فيه بقت الغلطة كبيرة قوي والعصرة كبيرة قوي والخسارة كبيرة قوي احترزوا لأنفسكم عشان كده كانوا زمان القديسين يهربوا حتى من الكرامة الكهنوتية أو من بعض المسؤوليات يخافوا يخافوا من الحتة دي إن هم يسألوا عن آخرين إن هم يتسببوا بقصد أو بدون قصد في عصرة آخرين إن هم يكعبلوهم يوقعوهم في حاجة غلط طبعا كل ما كان الواحد يحب ربنا بصدق وعنده تواضع بحيث يمشي ورا الكنيسة زي ما اتعلم كل ما كان ما يقعش في العصر وكل ما كان ربنا يستر عليه عشان يحميه من انه يعصر حد حتى لو تصرف ببساطة بدون قصد احترزوا لأنفسكم معناه ان احنا لازم كل تصرفاتنا يبقى فيها حرص طيب انت واخد بالك من نفسك لكي لا تتسبب في عثرة احد طب في واحد غلط في حقك هو اللي اعثرك بس اخوك يعني بينك وبينه كلام ود ربنا يسوع يقول ايه ان اخطأ اليك اخوك فوبخه في ناس تاخد الاية دي بقى ايه وتعتبرها فرصة اروح اقول بقى اللي انا عاوزه لا ده هي تمشي على نفس منوال الكلام يعني ايه ربنا بيقول يا ويله اللي هيجيب عثرة طب اخوك اخطأ يعني اخوك هو سبب العثر يعني هياخد الويل ده هيجي عليه الكلام اللعنة اللي قاله المسيح ده طب انت واقف تتفرج هو تصرف تصرف غلط معثر ليك او لغيرك ده انت تجري عشان تعاتبه مش بغرض انك يعني تسترد كرامتك المجروحة لا ده بغرض انه ما يقعش تحت طائلة الكلام الصعب ده يعني اخوك جرحك بكلمة هو يعتبر اللي اعثرك نرفزك وانت مسكت اعصابك وقلت له ربنا يسامحك كويس على كده وبعدين هو غلطان غلطان هتفضل انت سايبه غلطان وافرض حصل له حاجة هتبقى فرحان انه يطوق بحجر رحى ويلقى في البحر ده انت يبقى قلبك قاسي قوي لا ده انت تجري عليه وتقول له يا سيدي انا استاهل كل حاجة بس بلاش تغلط ليه تغلط ليه تضيع ابديتك وبخ هنا التوبيخ زي ما ذكرها ربنا يسوع في انجيل متى 18 قالها بكلمة تانية عاتبه عاتبه إن أخطأ إليك أخوك عاتبه بينك وبينه فكلمة العتاب هي متوازية مع كلمة التوبيخ يعني مش التوبيخ العنيف والنقد اللاذع لا ده مش الأسلوب المسيحي أبدا أديكم مثل بطرس أخطأ في ربنا يسوع له المجد خطأ كبير قوي لعن وحلف انه ما يعرفش المسيح دي بين اتنين اصدقاء دي صعبة قوي ويعني لخبط خالص ومش مرة ثلاث مرات وقدام حتة جارية يعني غلطة كبيرة قوي طب ربنا يسوع المسيح له المجد يعمل ايه هل يسترد كرامته لا ربنا مش يفكر في كرامته يقول له يا سمعان ابني أتحبني أكثر من هؤلاء ويعدها له ثلاث مرات ادي التوبيخ ادي العتاب المقصود عشان لما بطرس يخجل من نفسه يبص في الارض يقول له انت رب تعلم كل شيء يقول له خلاص خلاص كده انا كنت بس عاوزك ايه تطلع منك الحتة الوحشة دي لكن هل المسيح بيعاتبه او بيوبخه انتقاما لكرامته او شرفه لا ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه لكي لا يظل حاملا للخطيه شوف المعنى العميق هو ده الغرض ليه تسيبه شايل خطيه واللي بيفكر بالطريقه دي هيبقى متواضع جدا وعتابه هيبقى رقيق جدا وتوبيخه هيبقى حكيم جدا سهل قوي واحد يروح لواحد يقول له انا لازم ضايقتك عشان انت قلت كذا وكذا وكذا يعني بيقول له انا غلط مش انت بس بيجيبها له بطريقه خفيفه كده عشان يحتملها فيمكن يكون صعبان عليه من حق فيقول لك ايوه انت عملت طب حقك عليا انا اسف يقول لك وانا كمان اسف يا سلام يا بختك يقول عنها المسيح له المجد فقد ربحت اخاك تبقى كسبته بدل ما تخسره تبقى كسبته دي حاجة غالية انت ربحته مش لنفسك بس ربحته للملكوت لان كان الشيطان طمعان فيه يعمل زعلة بينكم وخصام وقطيعة ويشتغل عليكم انتوا الاتنين يمكن ولا واحد يوصل للملكوت انت هتسيبه الشيطان يلعب اللعبة دي معلمنا بولس يقول نحن لا نجهل افكاره لا نجهل افكار الشيطان عارفين حركاته هو كده حبش اتنين حبايب ابدا لا راجل ومراته ولا واحد واخوه ولا راجل وصاحبه ولا اي اي حاجه فيها حب يكرهها الشيطان نحن لا نجهل افكاره طيب شايف الشيطان بيلعب عشان يوقعكم في بعض وانت كده تمشي وراه لا روح حتى الناس تقول لك اغزي الشيطان يعني ايه ايوه اكسر مؤامرته هو بيتآمر عشان يوقعك مع أحبائك أنت بقى تعليم المسيح له المجد يزين حياتك تروح للي زعلان منك أو للي غلط في حقك وتقول له أنا اللي غلطان بس بلاش نفضل كده أنا اللي آسف يا سيدي مئة مرة بس خلينا نرجع حبايب سيبش الشيطان أبدا يغلبنا أو يدخل بينا إن أخطأ إليك أخوك اذهب وبخه وإن تاب فاغفر له طبعا لو قال لك أنا آسف تقول له خلاص في ناس إيه لما تسمع كلمة أنا آسف دي تتقل يعني إيه يسيبها يقولها كم مرة شوية إيه هو الكلام ده ده حتى لو ما قالهاش وبس كده يعني اتعامل معاك بحب خلاص عديه المتواضع لا يبحث عن كرامته انما يبحث عن خلاص نفسه المتواضع لا يبحث عن كرامته وانما يبحث عن خلاص الاخرين هينفرق ايه يعني لما تتقل عليه وتقول له انت عاوزني يعني كل اللي عملته لما تقول لي سوري انسى طب خلاص شوف بقى ربنا ده احنا بنعمل قد كده وبنرجع نقول له يا رب ارحمنا بيرحمنا انت عمل فيك ايه اخوك يعني عشان مش راضي تقبله وتسامحه ان اخطا اليك اخوك فوبخه واحد يقول طب ما كان ربنا يسوع يقول كفايه سامحه كان يقول ان اخطا اليك اخوك فسامحه ما هو ممكن تسامحه ما هو طبعا ضمنيا انت مسامحه انما لو لم يدرك خطأه وتمادى في الشر برضه يبقى الشيطان بيلعب بيه فهنا التوبيخ او العتاب بقصد تغييره هو عشان هو يتوب يرجع لربنا واخدين بالكم عارفين زي قولة الحق المدني لما اتنين مثلا يحصل بينهم مشكلة ويتصالحوا بس لو دخلت قضية في حق مدني في الموضوع يعني ايه هو غلط في حق ربنا انت سامحته طيب غلطته في حق ربنا ما هي محتاجة توبة انت وتوبيخك الحلو هتخليه يرجع لربنا ده الاهم هتخليه يعتذر لربنا مش ليك مش مهم انت انت كده كده مسامح لان انا وانت خطاه زي بعض انما مش عاوزين الملكوت يتسرق منه فان تاب فاغفر له عشان كده قال ان تاب مش ان اعتذر الحكاية مش بينكم لو رجع لربنا لازم تسامحه واحد بقى وهو بيسمع الكلام ده هيجي في باله يقول ايوه الكلام ده لما يغلط مره انما لما يسوق فيها فربنا يسوع عارف خبايا قلوبنا فيقول وان اخطا اليك سبع مرات في اليوم ورجع اليك سبع مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له بقت مفتوحه سبع مرات طبعا انتوا فاهمين مقصود بيها بلا حدود بلا عدد سبعة رقم كبير يعني منين ما يرجع لك لازم تبقى مسامح لازم تستعد انك تسامح وانت اللي هتسعى لرجوعه كمان وقبلها تروح عشان ترجعه عشان تسامح شغلانة بقت صعبة مش كده ان اخطأ اليك سبع مرات في اليوم ارجع لك سبع مرات قائلا انا تائب فاغفر له واحد يقول له يا رب طب ما هو يمكن بي يعني بيستغلني يعني يغلط براحته ويرجع يقول سوري وكل مرة سامحه هي مش ممكن حد يحتملها غير لما يفكر في موقفه من ربنا احنا بنعمل كده مع ربنا ولا لا واكتر من كده احنا في اليوم الواحد بنغلط مش سبعة بنغلط سبع كتير ومفيش مرة نرجع لربنا ويتقل علينا في الغفران رحمته واسعة بيقبل طيب خليك زي ربنا مهما غلط أخوك فيك أنت مش هيبقى زي غلطك في حق ربنا اللي يربط دي بدي يقدر يسامح اللي بينسى حكاية غفران ربنا ليه كبرياء ويعطله وما يعرفش يسامح أخوه ويعد عليه خلي بالكم يعد بقى فيقول انا عند نمره ثلاثة خلاص بقى كفاية واحد عند خمسة واحد لا ده هو ربنا كده فتحها خالص زي المرة اللي جه واحد يسأل ربنا يسوع يقول له كم مرة أسامح أخويا سبع مرات قال له ما أقولكش سبع مرات سبعة في سبعين يمكن خدها بالحرف من التعليم ده ربنا يسوع قال سبع مرات قال له أنت قلت سبعة يعني في التامنة هاخد حق قال له لا ده انا ما بقولكش سبعة في سبعين يعني ما تاخدهاش بحرفها ده انا عاوز اقول على مطلقها كده انك تبقى رحيم وغفور للي حواليك بلا عدد عشان لما تقف قدام ربنا يسامحك بلا عدد يغفر لك كل الرصيد اللي عليك وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له فقال الرسل مين بيسمع أبائنا الرسل فقال الرسل للرب زد إيماننا نقف فيها شوية برضه غالبا أبائنا الرسل حسوا إنها صعبة شوية الغفران المفتوح ده صعب على الإنسان الطبيعي مش سهلة فعاوزين يقولوا له رب ادينا معونة نعمل الكلام ده زود ايماننا عشان نقدر نعيش السلوك المثالي اللي انت بتقوله ده يبقى الواحد قلبه واسع قوي كده يبقى زي النخله اللي يرموها بالطوب تنزل بلح ما عندهاش غير بلح ما عندهاش طوب عشان كده يقول الصديق كالنخلة يزهو ما عندوش غير محبة وعطاء للي بيرموه بالطوب فقالوا له زد إيماننا هنا أبائنا الرسل بيعلمونا درس جميل كل وصية تبدو في عينينا صعبة تحتاج إلى معونة من الله تحتاج إلى زيادة من السماء يعني إيماننا احنا الضعيف لا يحتمل هذا ال ال ال يعني المثل أو المثالية دي احنا ما نقدرش عليها كبشر عاديين إنما لو إيماننا إيمان قوي هنقدر نعمل الكلام ده نقوم نقول له إيه يا رب زود إيماننا عشان المطلوب نقدر عليه أحبوا أعداءكم صعب إنما يا رب زد إيماننا أحسنوا إلى مبغضيكم صعب يا رب زد إيماننا إحنا مش هنقول لك غير كلامك ده كلامك ده المطلوب دي إرادتك وإحنا مش قدها فما عندناش غير نقول لك أنت ادينا قدرة نعمل كده لأنها أعلى من قدرتنا وهنا يبان حاجة تاني في كلام أبائنا الرسل الحلو ان الايمان هو ارضيه كل الفضائل يعني لا يمكن يبقى في تسامح بهذا القدر ما كانش في ايمان قوي واحد يقول كان كانوا يقولوا ادينا قدره على التسامح انما قالوا زد ايماننا ايوه ما في علاقه اكيد لما الواحد يبقى ايمانه قوي قوي هيبقى قلبه واسع قوي وهيقدر يسامح بلا حدود انما لما يكون ايمانه ضعيف مش هيقدر يسامح كرامته هتعطله راي الناس هيعطله انما اللي شايف ربنا واضح قصاد عينه وشايف السماء مستنياه وشايف الغفران حاجه غاليه قوي في عينيه كل المعايير الايمانيه دي هتخليه سامح حدود ويسيب حقه مفيش مشكله في وقته قال الرسل للرب زد ايماننا برضه درس تاني لينا ابائنا الرسل اللي عايشين مع المسيح وشايفينه بعينيهم ومعجزات بالكون انما هم نفسهم بيقولوا ايه زد ايماننا الغريب اليومين دول يطلع واحد يقول انا عندي ايمان وكانه لم يعد يحتاج الى مزيد في ناس كده لسان حالها كده ده ده ابائنا الرسل بيقولوا ربنا زود ايماننا ده معناه ان الايمان مش يا موجود او مش موجود لا ده يبتدي ويزيد دي عمليه مستمره ده نمو بلا حدود احنا كلنا نحسب ضعاف الايمان قليل الايمان فمحتاجين نقول له يا رب زد ايماننا كم واحد بيقدر يسامح بلا حدود يا رب زد ايماننا كم واحد مش بيفكر في الدنيا خالص يا رب زد ايماننا كم واحد مشتاق للسما اشتياق حقيقي يا رب زد ايماننا كم واحد شايف المسيح اكتر ما شايف الناس يا رب زد ايماننا يبقى احنا محتاجين كلنا نطلب الطلب ده انما واحد يعتبر نفسه انه لمجرد انه اعترف بالمسيح كاله بقى عنده ايمان يعني وصل يعني لا يحتاج الى مزيد ده كلام مش من روح الكتاب الرسل ضميرهم كان صاحي وحسوا ان الكلام اعلى من قدراتهم فقالوا له يا رب ادينا من عندك ادينا من عندك تفكرنا بقصة الراجل اللي كان جايب ابنه عشان المسيح يشفيه كان عليه روح شرير ولما قدموا للتلاميذ ما عرفوش في الأول وبعدين الولد جاله جات له الحالة الروح الشرير صرع وجاب له صرع كده قدام المسيح وكان متألم جدا فالمسيح سأله سؤال واحد قال له ايه أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن انت تقدر تؤمن لو تؤمن تاخد اللي انت عاوزه فالاب الفاضل ده المجروح يعني الغلبان مع ابنه قال كلمة حكمة قال له اؤمن يا سيد ولكن اعن عدم ايماني قال له أنا عندي ذرة إيمان بقول بيها أؤمن إنما أنا حاسس كمان المطلوب أعلى كتير من اللي عندي ما عنديش إيمان يوقف الولد على رجليه أنا ما عنديش أنت أعن عدم إيماني بعد ما قال أؤمن قال أعن عدم إيماني أما المسيح له المجد صعب عليه وشفى الولد لكن ده ده طلب تاني الواحد يقوله يا رب زد إيماننا أو بلسان هذا الرجل يا رب أعن عدم إيماني أنا إيماني ضعيف ساعدني أعني فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم قال كلمة عجيبة ربنا يسوع واتقالت في موضع آخر عن الجبل لو كان لكم إيمان كأن ربنا يسوع عاوز يقول إيه هما بيقولوا له زود إيماننا عاوز يقول لهم هو فين وأنا زوده لو كان لكم إيمان دي تمشي مع نفس المعنى الواحد يجي ربنا يقول له زود بس شوية الإيمان يقول له فين وأنا زوده أنت تنفع تقول عدم إيماني ده لو عندك إيمان مثل حبة خردل كنت نقلت جبل وكأن الإيمان ده حاجة غالية جدا وثمينة جدا الواحد يدعي بسهولة أنه عنده إيمان إنما الإيمان بمعنى الثقة الكاملة في ربنا ده يعني مش حاجة سهلة فبيقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل انتوا عارفين الخردل أصغر الحبوب أصغر من السمسمة لكنتم تقولون لهذه الجميزة غالبا شاور على جميزة قصادهم انقلعي وانغرسي في البحر طب ده كلام يا رب وهو في جميزة تطلع لوحدها وتروح تتغرس في البحر هو البحر يتغرس فيه جميز يقصد ايه ربنا يقصد لو عندكم ايمان مفيش مستحيل ابدا ما هو ده مستحيل الكلام اللي بيقوله ربنا يسوع ده مستحيل ايوه مفيش مستحيل قصاد الايمان لما يقف الانسان قدام موضوع ويقول مستحيل اعرف انه ملوش غير مفتاح واحد بدل قلت في بالك ده مستحيل لا فاضل مفتاح هو الايمان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله الايمان ده بقى مجاله ده شغله هنا لما العقل يقول مفيش فايده والبشر كلهم يقولوا مفيش فايده والدنيا كلها تقف عجزة ساعتها الإيمان يدخل شغل الإيمان دايما ضد المستحيل شوف إيه مستحيل في حياتك ودور على مفتاح الإيمان عشان تفتح بيه في واحد يقول أنا حاسس إني مستحيل أتغير بعد العمر ده كله واحد يقول أنا مستحيل يعني المشكلة دي تتحل لا مفيش مستحيل بس لو كان لكم إمام مثل حبة خردل كنت تقول للجميزة دي انقلعي وانطرحي في البحر هتطيعك ربنا يسوع بيدينا قوة جبارة فوق قوة المنطق والعقل والإمكانيات وال... فوق حتى القوانين الطبيعية الإيمان فوق ده كله دي عاوزة الواحد يفكر فيها كتير يا رب زد إيماننا يا ده اللي عنده إيمان عنده بقى مفاتيح السماء والأرض عشان كده بولس الرسول يقول كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء ليه كل شيء قال لأني أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني جيبها ازاي دي قال في الإيمان بالإيمان ممكن أعمل كل حاجة يقول بالإيمان قهروا ممالك يعني عملوا حاجات عجيبة لازم الواحد يراجع المستحيلات اللي في حياته في حاجات كده في حياتنا معتبرينها مستحيلة قافلين عليها من زمان مش بنناقشها هل مستحيل انك تتغير هل مستحيل تبقى قديس هل مستحيل تدي بقية عمرك لربنا هل مستحيل انك ما تفكرش في الفلوس وانت طول عمرك بتفكر في الفلوس هل مستحيل مشكلة معقدة زي كده تتحل لا مفيش مستحيل يا رب زد ايماننا زد ايماننا عشان نسامح سبعة في سبعين وزد ايماننا عشان نشيل الجميزة ونطرحها في البحر بعض القديسين قالوا الجميزة دي رمز للشر الشر المتأصل متأصل كده في الأرض إنما بالإيمان الجميزة دي تنقلع وتترمي في البحر تتغرس هناك تبقى مش تبعك ده بحبة خردل واحد من القديسين قال هو ايه حبة الخردل اللي تشيل جميزة ايش جاب لجاب في المثل دي دي بذرة انما قوة الايمان كده ومن منكم له عبد يحرس يحرس بالسهم أو يرعى يقول له إذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ بل ألا يقول له أعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به لا أظن يعني ايه ربنا يسوع ده مثل هنشوف ايه علاقته بالكلام قال لما يجي عبد راجع من شغله ان كان بيرعى اغنام او ان كان بيحرس الحقل حرث هل يستناه في ايده على الباب يقول له تعبناك تعبناك اتفضل ارتاح اجيب لك شاي واعمل لك اكل مفيش حاجه اسمها كده ده عبد ده عبد هيرجع هيقول له طب كمل شغلك في البيت فيقول له ايه آه طمنتك واخدمني يعني حضر لي العشاء عشان اكل واشرب وبعدين تروح انت تاكل وتشرب هو بيتكلم عن عما يحدث في المجتمعات العبد كده هو عاوز يقول عمركم شفتوا سيد هيقول للعبد لا اقعد انت وانا هخدمك العبد عبد يعمل اللي عليه بره ويجي البيت يكمل اللي وراه عاوز تقول لنا يا رب فيقول هل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به يبدو أنه حس ربنا يسوع له المجد أنه زد إيماننا تحمل إحساس بالفضل أن هم بقوا حاجة فعاوز يقول لهم على فكرة لو عملتوا كل حاجة صح انتوا برضو تبقوا عبيد ملكوش حاجة ملكوش حق في حاجة العبد مش منتظر أكتر من رضا سيده إنما هل يطالب بحقوق في الزمن ده لا فهنا يقول إيه كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون أكتر حاجة تعطل الإيمان البر الذاتي أو الكبرياء أو الإحساس بالفضل إنك أنت فاضل عندك بتتفضل على الله بشيء ده يعطل الإيمان إنما الإحساس اللي ربنا يسوع عاوز يثبته فينا عشان يزود إيماننا وكأن ده إجابة للسؤال لما بيقول بنقول له زد إيماننا ادانا المثل ده فالآباء قالوا إيه العلاقة وطلعوا بالفكرة دي إنه بيعلمنا مبدأ التواضع لأن كل ما كنت متواضع كل ما إيمانك زاد يعني إيه التواضع في الطريق الروحي يعني لما تعمل كل البر يبقى إحساسك الداخلي أنت ما عملتش إلا ما كان يجب أن تعمله ولا فضل لك يعني إيه يعني هتاخد السماء برضه ببلاش هدية من ربنا مش هتقف قدام ربنا تقول له أنا عملت لك مفيش كده عندنا انت ربنا خلقك عبد تشتغل وحاطط فيك روحه عشان تبقى قديس لو بقيت قديس مفيش فضل ليك الفضل للروح القدس اللي فيك فانت بتفتخر على ايه بتتفضل على ايه لو صليت كل حين كل حين يعني كل البر انت لا فضل لك انما عملت ما كان يجب عليك ان تعمله فاهمين عن المسيح عاوز يوصل لنا ايه لانه دايما الشيطان يحاربنا بالفكره دي اول ما تمشي خطوتين في الطريق الروحي يقول لك يا سلام ده انت بقيت وعملت وسويت واحسن من اللي حواليك وكده هو بيعطل ايه يعطل الايمان بيعطل الايمان فالجميزه مش هتتخلع من الارض عاوزها تتخلع خلي عندك هذا الشعور أنت عبد بطال ما عملت إلا ما كان يجب عليك أن تعمله ده لو عملت كل البر ده معناها أنك هتفضل دايما حاسس أنك ما عملتش المطلوب دايما عندك إحساس أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا ساعتها الإيمان يزيد فلما طلبوا من المسيح يزود الإيمان قال حاجتين قال راجعوا نفسكم عندكم حبة خردل ولا لا اعرفوا انتوا واقفين فين لسه الجميزة متأصلة الشر معطلكم الحاجة التانية لما بتعملوا خير أو فضيلة بتعتبروها إنجاز وفضل إنما ده شعور مش مش صح لأن العبد ملوش فضل لما يعمل اللي عليه ده لازم يعمل اللي عليه نقولها تاني أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون بس خلي بالكم من حاجة ده من ناحيتنا احنا كعبيد إنما من ناحية سيدنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هو يجازي عن كوب ماء يعني دي حاجة ودي حاجة شعورك انت لو قدمت عمرك كله وتقطعت حتت عشان المسيح او المجد تقول انا ما عملتش غير المطلوب انا حتة عبد بطال انما من ناحية ربنا الطيب الحلو كأس ماء بارد في عينيه لا يضيع اجره يعني ربنا عاوز يحافظ لنا على شعور الانكسار والاتضاع وان الفضل كله ليه انما هو من ناحيته كنت جوعانا اطعمتموني كنت عطشانا كنت عريانا تعبتوا معايا نقول له يا رب تعبنا امتى ما تعبناش ولا حاجه ما عملناش حاجه قول لهم لا ده انتوا تعبتوا كتير الحق اقول لكم بما انكم قد فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر سبي قد فعلتم يا رب احنا لو عملنا كل الخير ملناش حاجه عندك يقول واقل خير عملتوه انا فاكره واضح المعنى يبقى دي ما تلغيش دي انما اللي ربنا يسوع بيعلمه لنا دلوقتي كيف نحافظ على شعور العبد البطال انك مش لما تتمم قانونك صمت مثلا صيام حلو تبقى شاعر بالرضا على نفسك حاسب من دي دي بتعطل الايمان دي بتعطل الايمان خليك زي العبد اللي راجع من الشغل وراه شغل تاني وهنا اغسطينوس له تامل جميل يقول احنا كعبيد بنفضل نشتغل بره زي الخدمه كده لما نيجي البيت مش مفروض نرتاح لسه في شغل جوه البيت نخدم على السيد والا تبقى عبد مؤثر فعاوز يقول ايه عاوز ايمانك يزيد خلي لك شغل بره البيت وشغل جوه البيت يعني ايه خلي في خدمه مع الناس حرث ورعي دي دايما اشارات لعمل الخدمه الزرع والغنم والرعي دايما إشارة للخدمة ولما تدخل البيت تمنطق واخدم السيد يعني ايه خلي لك وقت خاص تقعد مع السيد عشان ما تبقاش عبد بطال لانك لو انشغلت بس بالحرث والرعي سبت اهم حاجه ده انت عبد السيد فين القعده تحت رجليه عشان كده لما مرثا كانت بتخدم المسيح ومريم تحت رجليه قال لها يا مرثا مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد اختارت مريم النصيب الصالح يعني دي شغلانة أهم فما يخليش الحرث والرعي يعطلك عن قعدتك مع ربنا زي واحد يقول ايه انا امين في شغلي لاني بخاف ربنا كده كفايه نقول له لا مش كفايه انت امين في شغلك بره لانك عبد للمسيح وامين في خدمته هو لانه سيدك تعال اقعد معاه فين خدمتك ليه هو بقى انت بتخدم ولاده بره ولازم تخدمه هو جوه في جزء خارج الناس شايفاه وفي جزء داخلي بينك وبينه عشان تحتفظ باتضاعك عشان يزيد ايمانك كأن لو غابت الحتة دي يبقى الإيمان سطحي ممكن الواحد يخدم ربنا بس يبقى ايمانه ضعيف قوي زد ايماننا ممكن تبقى خليكم متواضعين انزعوا الجميزه من حياتكم اتعلموا تخدموني انا بيني وبينكم كل ده اجابه لسؤال زد ايماننا هل لذلك العبد فضل لانه فعل ما امر به لا اظن برضه دي تحل لنا اشكال بعض الناس بيقعوا فيه هل ربنا له المجد مديون لينا بالسماء لا ربنا اعطانا الحياه الابديه نعمه لا فضل لنا فيها كبشر انما بفدائه بدمه بالامه فتح لنا باب الملكوت لكن دخول السماء يعطي يجازي كل واحد حسب عمله هل أعمالنا بتدفع ثمن السماء الفكرة دي غلط ثمن السماء اتدفع ربنا يسوع لكن هنا أعمالنا تؤكد أننا عبيد محبين لسيدنا ونجتهد وهو سيكافئ ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله يبقى دي ما تلغيش دي يعني واحنا داخلين السماء مهما عملنا البر كله هل حد فينا هيدخل رافع راسه يعني حاسس بنفسه لا كلنا هنبقى داخلين عندنا كل العرفان لله الذي أعطانا الحياة هبة ونعم مهما عملنا هيكون لساننا ايه انما نحن يا رب عبيد بطالون ما عملنا الا ما كان يجب علينا يعني اقولها لكم مثلا بطريقه تانية مرجرجس هو داخل المسيح ربنا يسوع يقول له يا مرجرجس سبع سنين تتعذب عشاني ده ايه ده ده انا مقدرك قوي يقول له يا رب وانا عملت حاجه انا ما عملتش حاجه خالص ده انا لو سبعة سبعين سنة يقطعوني تيجي ايه جنب نقطة دم من دمك فاهمين الشعور ربنا يسوع مقدر قوي انما كمان مرجرجس ما عندوش اي احساس بانه عمل حاجة زيادة واضحة ادي الفكر المستقيم يجي واحد زي انبا برام طول عمره يدي للفقراء ويعيش في صوم وصلاة ونسكه يقول له انبا برام ايه التعب ده كله وايه الحب ده كله انبا برام يقول له انا عملت حاجة يا رب ده انا كنت مقصر خالص انا ما عملتش حاجة خالص ده انا عبد بطال يبقى الشعور اللي داخلين السماء شعور انهم عبيد بطالون ما عملوش الا المطلوب واقل اما شعور السيد الحنين نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك دي ما تلغيش دي قولوا اننا عبيد بطالون تعالوا بقى نقولها كل يوم دي في سرنا تعالوا كل ما نمشي خطوة في الطريق الروحي نقول في بالنا كده لحسن الشيطان يضحك علينا ويقول علينا احنا عملنا وسوينا خلينا نقول في, في ذاتنا نحن عبيد بطلون احنا زي قلتنا يا رب الواحد يبقى عاوز يقول له كده احنا زي قلتنا الفضل كله ليك احنا اللي بنعمله غلط اكتر من الصح احنا بنفسد كرمك وبنعطل شغلك نحن عبيد بطلون انما عملنا ما كان يجب علينا وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل ربنا يسوع له المجد قلنا بدأ خدمته فوق في الجليل وكان يصعد أو ينزل إلى أورشليم مجتازا بالسامر وكان يعدي من مكان لمكان ومن قرية لقرية وفي حتت تقبله وفي حتت ترفضه وكل مكان يعلم وكل مكان يعمل معجزات حسب حكمته يعني واختياره وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برص جمع أبرص فوقفوا من بعيد شريعة اليهود شريعة التوراة تحتم على الأبرص أنه لا يدخل وسط الناس وإنما ينعزل في معسكرات خاصة ولو اضطر يقرب من المجتمعات السكنية يبقى له شكل معين هدومه مشقوقة وراسه عريانة مكشوفة ومغطي شنبه ويمشي طول ما هو ماشي يقول نجس نجس نجس نجس عشان ما حدش يقرب منه حاجة صعبة قوي عشان ما حدش يلمسه لأن هم معتبرين البرص نجاسة مش بس مرض معدي نجاسة كمان وارتبط البرص في ذهن اليهود انه غضب من ربنا زي قصة أليشع النبي مع نعمان السرياني اللي كان أبرص ولما شفاه جه خادم أليشع كذب وطمع في الخير اللي كان جايبه نعمان فقال له برس نعمان يمسك فيك فكان نوع من العقاب فالبرس مرض صعب ومزعج وروحيا او دينيا له كده تاثير على المجتمع وعشان هم عايشين مع بعض كانوا يتحركوا مع بعض البرص دول فهو داخل قرية استقبلوه عشرة بورس بس مش عاوزين يقربوا لأنه ممكن لما يقربوا هو يبعد أو اللي حواليه يبعدوا فوقفوا من بعيد يصرخوا كده أو ينادوا ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا واضح المسافة بعيدة فما عندهمش فرصة يحكوا مجرد نداء يا يسوع يا معلم ارحمنا طبعا دي بتفكرنا بشخصيات كتيرة كانت بتصرخ لربنا زي مثلا الكنعانية كانت تقول له يا ابن داود ارحمني زي بارتيماوس الأعمى كان يقول له يا يسوع ابن داود ارحمني كل دول كانوا بيصرخوا لأن المسيح كان بيبقى حواليه ناس كتير قوي والمسافة ممكن تبقى بعيدة فدول كانوا بيصرخوا بصوت واحد يا يسوع يا معلم ارحمنا هم سمعوا من الناس ان يسوع له المجد معلم انما عنده قدره لصنع المعجزات فامنوا والا ما كانوش صرخوا دي اهم نقطه لو ما كانش عندهم ايمان ما كانوش صرخوا ايه اللي هيخلي واحد يصرخ يطلب الرحمه الا لانه تعلق بالشفاء لانه تعلق بي انجيه فنظر وقال لهم كنا نتوقع ربنا يسوع له المجد يقول ايه اشفوا خفوا يعني او كون ممكن يقول لهم طب قربوا لانه في معجزه من معجزات الابرص مد ايده ولمسه الناس كلها اتخضت انما ربنا يسوع لمس الابرص قبل ما يقول له خف عشان يقول لهم انا مش خايف من البرص ده انا واخد المرض عندي والخطيه فيا وانت تخف وانا اموت بدالك فالمسيح لمس الابرص عشان يكسر هذه الشريعه الحرفيه عشان يقول انا جاي عشان الخطاه والبرص دول انا جاي اشيل خطيتهم ومرضهم انما المره دي له المجد المسيح ما قالش خفوا قال اذهبوا واروا انفسكم للكهنه ازاي هو حسب الشريعه لما كان الابرص يخف ما كانش يقدر يرجع بيته لانه البقعه البيضة اللي في جسمه دي ما بتتغيرش بسرعه فكان في لوين 13 تقروها شريعه الابرص الكاهن هنا ربنا معلمه ازاي يقيس الشفاء تلاقي لون البقعة اتغير وتلاقي الجسم ابتدى يستعيد سلامته فالكاهن يصرح برجوع الأبرز بيته لما يتأكد من شفائه وغير كده ما يرجعش بيته أبدا ما يدخلش بلده ويقعد سبعة أيام تحت عين الكاهن شريعة وطبعا في ذبيحة في الموضوع عشان إشارة إن الخطية اتشالت فربنا يسوع بدل ما يقول لهم خفوا قال لهم روحوا وروا نفسكم للكهنة ضمنيا معناها ايه انتوا خفيتوا كان ممكن واحد فيهم يقول ايه لا حط ايده ولا قال خفوا ولا قرا له مزمورين ولا دعا دعوتين ولا عمل حاجه ايه روحوا يعني احنا كنا يعني مش عارفين نروح للكهنه ما كنا رحنا من سنين لو واحد ايمانه ضعيف انما العشره دول جريوا على الكهنه صدقوا اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة صدقوا لو واحد في السكة قال في باله وأنا أروح للكاهن يشتمني ولا يحتقرني يقول لي أنت جاي لي ليه وأنت أبرص مش لما تخف ممكن يفكر كده لو ما عندوش إيمان إنما يحصل إيه يقول وفيما هم منطلقون طهروا يعني لما جريوا عشان يروحوا للكهنة لما سمعوا الكلام لما أطاعوا الأمر الغير منطقي إنما بإيمانهم وهم بيجروا حسوا بالشفاء عقبال ما وصلوا للكهنة كانوا فعلا كلهم عشرة على عشرة خفوا دي معناها كبير شوفوا الإيمان بيعمل إيه ربنا يسوع له المجد بيقول روحوا وروا نفسكم للكهنة من وثق في الكلمة دي وحط كل أمله في الشفاء على يد ربنا وراح يتمم بقية مراسيم الشفاء كان له الشفاء إنما كل ده ولسه في حاجة مهمة فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم دايما الآباء يذكروا ان البرص رمز للشر وعشرة برص اشارة للبشرية كلها البشرية كلها برص كلنا خطاة بس كم واحد بيصرخ طالب الغفران كم واحد بيصرخ لربنا يا يسوع ابن داود ارحمني يا معلم ارحمني احنا النهارده مش بنقول له يا معلم بس بنقول له يا ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ كم واحد بيصرخ وكم واحد بيصدق لما ربنا بيقول روحوا للكهنة يصرفوا لكم الغفران بنجري نروح انما في حد يجي في دماغه يقول لك ايه وهو ربنا مش يغفر لي هو يبعتني لابونا ليه يا سيدي المسيح قال كده بدل هو اللي عمل النظام ما تروح حد طايل إذا كان هو اللي هيصرف لك الغفران كل ما من غفرتم خطاياهم غفرت من أمسكتموها عليهم أمسكت روح بإيمان عشان تخف من برز بقاله سنين هو انت عمال تصرخ ولما جالك الحل قال لك روح للكاهن وري له نفسك اللي هو سر الاعتراف اقصد هنا تيجي عند دي وتقول بلاش بلاش ليه ما انت بتصرخ طالب غفران جت على الخطوة دي ما هو ده اللي هيعلن براءتك قدام الله وقدام الناس كمان تبان ان المسيح له المجد لم يأتي لينقض ما كسرش شريعة موسى في الحتة دي قال روحوا للكهن يقول لكم براءة لم آتي لأنقض بل لأكمل واحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم واحد بقى لما خفف السكة رجع جاري ينادي بس بينادي بهتاف بتسبيح بشكر المجد ليك يا رب اشكرك يا يسوع جاي فرحان بالشفاء جاي يعمل ده هوسة تاني بس المرة دي من نوع تاني مش ارحمني اشكرك وخر على وجهه شوف السجود مش دايما طلب رحمة السجود ساعات يبقى تعبير شكر وعرفان عند رجليه شاكرا له وكان سامريا يعني بالنسبة لليهود ده مش متدام ما يفهمش في الدين خالص ومحتقر عند اليهود لدرجة شتموا المسيح قالوا عليه سامري كانت شتيمة لما يقولوا على واحد سامري وعشان كده ربنا يسوع قصد يقول مثل السامري الصالح فكان سامريا دي تغيظ اليهود قوي ان السامري كمل الوصية صح وعمل اللي ربنا عاوزه اليهودي ما عملوش اليهود خدوا الفداء زي ما كل البشرية خدته انما ما قدروهوش ما تعلقوش بيه لم يشكروا الله انما الامم اللي منهم السامري الوثنيين اللي داقوا عطية الفداء والشفاء جم يمجدوا ربنا على عطيته سبقوا اليهود أغلب المسيحيين أصلهم غير يهودي وكان سامريا فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة أين التسعة أنا مش هنحفظ الآية دي النهاردة أين التسعة يعني إيه يعني انت بتيجي تشكر ولا لا انت من التسعة ولا انت نمرة عشر هل ربنا يسوع يحتاج للشكر حاشا عنده ربوات من الملائكة بيمجدوه كل لحظة إنما الشكر معناه علاقة حب العرفان ده معناه صداقة معناه حب معناها انتماء التسعة خدوا الشفا وجريوا يعيشوا لحياتهم ولذاتهم ولناسهم انما العاشر ده عارف انه ما يقدرش يعيش غير لربنا هو اللي له فضل عليه هو اللي شفاه هو اللي احياه ما ينفعش يعيش للناس ما ينفعش يرجع لبيته يبشرهم قبل ما يروح للمسيح يقول له المجد ليك اشكرك واخدين بالكم فالمسيح بيسأل عن التسعة ليس عن احتياج المسيح لا يحتاج إلى شكر أحد لكن عن حب هم اللي خفوا دول لسه ما حبونيش لسه ما دقوش العطية لسه ما عرفوش اللي اتعمل عشانهم عشان البرس يروح أين التسعة أين من يشكر الله النهاردة أو كل يوم احنا واخدين عطايا من السماء بلا حدود كل يوم غفران وكل يوم ستر وكل يوم معجزات أين التسعة هنلاقي واحد من عشرة اللي بيشكر ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس ثم قال له قم وامضي إيمانك خلصك من اتضاع ربنا يسوع ينسب الخلاص ليه هو طبعا الخلاص من ربنا إنما عاوز أقول له إيمانك اللي خلصك قوم يا ابني قوم أنت شاطر أنت كده ما خدتش الشفاء على الأرض بس انت اسمك اتكتب في السماء الشكر بتاعك اداك حاجة اكتر من اللي خدتها المرة اللي فاتت راحت على التسعة الابدية خدوا الارض إنما أنت طلعت ناصح خدت الأرض والسماء بالشكر حياة الإنسان المسيحي هي شكر مستمر لأنه ده عنوان أنه هيورث السماء لإلهنا كل مجد